الله خلف ظهورهم فتمثلوا بحمارهم في الأقصى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أم بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كل عام وأنتم بخير وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا وإياكم أول يوم من أيام رمضان أسأله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم آه، لذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر للارتباط بكتابه والارتباط بقيام الليل والارتباط بطاعته سبحانه وتعالى واسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته في هذا الشهر الكريم اخواني واخواتي سلسله هذا الس- هذا العام مرتبطه بكتاب ربنا سبحانه وتعالى مرتبطه بكتاب الله سبحانه وتعالى انطلاقا من ايماننا التام انه لا سبيل لهدايه العبد الا بارتباطه بربه سبحانه وتعالى وارتباطه بكلام ربه سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليكون لنا نورا وهدى وشفاء لما في الصدور أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن ليكون لنا نورا ن- يعني نستبصر به في طريقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا القرآن ليكون لنا روحا لقلوبنا ليكون هذا القرآن بالنسبة لنا كالمطر النازل من السماء يعني كما أن المطر إذا نزل على الأرض يعني اهتزت الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج احنا محتاجين برضو في هذا الشهر إن شاء الله إن احنا ننزل القرآن على قلوبنا علشان تثمر أخلاق طيبة وتثمر علاقتنا بالقرآن عبادة طيبة وتثمر أحوال طيبة فيما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى احنا عارفين كويس جدا ان القرآن هو مصدر الحياة بالنسبة لنا القرآن مصدر النور بالنسبة لنا كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وحبيت ان تكون السلسله معانا الش- في هذا الشهر الكريم باذن الله تبارك وتعالى مع علم هو من اهم واعظم علوم القران هو علم امثال القران ضرب الله سبحانه وتعالى في القران امثله كثيره جدا وسبحان الله يعني ويعني هنحاول بقدر المستطاع ناخذ بعض هذه الامثال لان الامثال في القران اكثر من 30 مثل امثال كثيره جدا ضربها القر- الله سبحانه وتعالى في هذا القران العظيم حد ممكن يقول لي يا شيخ اشمعنى الامثال بالذ- بالذات ليه العلم ده من علوم القران آه، العلم ده بالذات لان الامام الماوردي رحمه الله عليه قال اعظم علوم القران على الاطلاق علم الامثال فهو من اهم علوم القران وهبين ليكم الان ليه من اهم علوم القران الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول أن الفقيه لا يح- يستحق أن يكون فقيها إلا بعد أن يقرأ ويفهم بالفعل أمثال القرآن ويكون عالما فاهما بمراد الله سبحانه وتعالى من هذه الأمثال علم الأمثال في القرآن هو أكتر علم يهز القلوب ويحرك القلوب لأن العلم ده سبحان الله فعلا صدق السيوطي رحمة الله عليه حين قال أكثر ما يحرق القو- أك- أكثر ما يحرق القلوب من كتاب الله سبحانه وتعالى هو علم الأمثال فعلا الإنسان منا لما يتدبر في الأمثال اللي هنقرأها إن شاء الله مع بعض هنحاول بقدر المستطاع نطلع منها بدروس مستفادة أمر حجيب فعلا يحرك القلوب تحريك غير طبيعي سبحان الله احنا محتاجين امثال القرآن طيب اذا كان هذا العلم بهذه الصورة عايزين نسأل نفسنا سؤال إيه إيه هذه الامثال ما الحكمة من الامثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها في القرآن قبل ما نتكلم على الحكمة عايز اقول لكم ان الامثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها لينا في القرآن كانت لها اهداف مهمة جدا هناك أمثلة متعلقة بالاعتقاد في أمثلة متعلقة بالاعتقاد يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل علشان يخلي العقيدة تثبت في قلوب الناس الناس اللي منكرة للبعث وانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل بالماء النازل من السماء على الأرض فبعد ما كانت الأرض ميتة أحياها الله سبحانه وتعالى وبعدها ربنا يقول لنا كذلك الخروج أي كذلك البعث فهناك أمثال هناك أمثال إنما جاءت لتثبيت العقائد في نفوس الناس في أمثال متعلقة بالعقيدة أمثلة متعلقة بالعقيدة في أمثلة متعلقة بالأمور الأخلاقية أمثلة كتير جدا في القرآن اتكلمت على الأخلاق منها مثلا المثل اللي بيتكلم على كيفية اختيار الإنسان هل يختار رضا الناس ولا رضا ربنا سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا أمثلة علشان تغرس جوانا بعض القيم التربوية المهمة جدا بعض القيم الأخلاقية المهمة جدا زي المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه في شأن الإنسان الذي ينفق ماله ولكن من أجل أن يمن على الناس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فده مثل ربنا سبحانه وتعالى بيأكد بيه قيمة أخلاقية مهمة جدا وانت بتنفق خليك إنسان مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني لا تؤذي أحد بهذه ال- ال- ال- النفقات أو الصدقات فالمثل كان جاي لتأكيد قيم تربوية أخلاقية المثل جاي في كتير من الأوقات علشان يتكلم معانا عن سنن الله سبحانه وتعالى الكونية في الكون ربنا بيضرب لينا مثل علشان يوضح لينا سنته الكونية يعني مثلا أعداء الإسلام كيف أنهم ينفقون بالليل والنهار سرا وعليا علشان يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى في بعض الأوقات بيضرب المثل علشان يعلمنا سنة من سنن الله الكونية زي إيه مثلا؟ زي قول الله سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أف- أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت الآية دي زي ما نعرف بعد كده نزلت في, في أهل مكة لما أنفقوا أموالهم في غزوة بدر علشان يعني يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ويطفئوا نور الله ظنا منهم ومع ذلك أهلك الله هذه الأموال وأهلك الله تبارك وتعالى أصحابها وبقيت وبقيت دولة الإسلام وبقي النبي صلى الله عليه وسلم فالمثل من الممكن أن يضرب من أجل ترسيخ سنة لله سبحانه وتعالى كونية الآن المثل ممكن يضرب من باب غرس قيمة معينة في نفوس الناس وأكثر وأكثر أمثلة القرآن علشان تبين لينا مجموعة من القيم اللي لازم احنا نؤمن بيها ونعمل بيها وعلى قدر ما احنا مؤمنين بيها على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيحيينا الحياة الطيبة زي القيمة المهمة جدا ان على قدر اه، يعني صفاء الإنسان في فطرته واقترابه من ربه سبحانه وتعالى وحرصه على العلم النافع اللي بيتحول لعمل صالح على قدر ما تنير حياته وينير قلبه وينير قبره وتنار آخرته الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المثال المعروف المشهور فربنا سبحانه وتعالى وضح ان الانسان المؤمن في صفائه كالزيت زيتونة لا شرقية ولا غربية فطرته صافية جدا ثم بعد ذلك يتعلم العلوم الشرعية فتكون عاملة زي الفتيلة لما بتنور كده فبيزداد نور والزجاجة من بره اللي هي العمل الصالح فيزداد الإنسان نورا فوق نوره تيجي هنا ربنا يقول لك إن على قدر ما أنت قريب من ربنا سبحانه وتعالى على قدر ما الدنيا بتنور في حياتك والجانب الثاني على قدر ما الإنسان بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى على قدر ما الدنيا بتظلم في وجه هذا الإنسان علشان كده بعد المثل المتعلق بالنور جاء المثل المتعلق بالظلم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض جاء المثل هنا علشان يؤكد ويغرس قيمة معينة في نفوس الناس وهذه أمثال القرآن يجي المثل علشان يصحح تصورات ويصحح أخطاء ممكن يقع فيها كتير من الناس زي ما ربنا سبحانه وتعالى صحح أخطاء أقوام مثلا اعتمدوا عند الأزمات وعند المشكلات على مقبور أو على ولي وينسى تماما انه يدعي ربنا سبحانه وتعالى فقال ربنا تبارك وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه ناس وقعت في مشكلة وقعت في أزمة فلما جم يدعوا لم يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وإنما ضرب الله لهم هذا المثل قال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه كحال إنسان مد إيده للمية وبينادي على الماء يا ماء اصعد لأعلى علشان عايز أشرب والماء جماد لا يسمع ولا يعقل والماء جماد لا يسمع ولا يعقل ولن يصعد ولو سمع لن يملك انه يصعد لفوق فيضرب الله المثل لتصحيح تصورات معينة في اذهان الناس فيجي المثل علشان يؤكد على هذا المعنى وعايز اقول لكم ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب الامثال في القرآن لغايات كثيرة جدا منها اولا تقريب الصورة للفهم ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأوقات بيضرب الأمثال علشان الصورة تكون قريبة جدا من الناس مثال على ذلك مثال الإنسان اللي بعد عن طريق الهداية فربنا يقول قدر الحياة اللي بيحياها في صراع وجحيم فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق تأتي الأمثال القرآنية علشان تحث على عمل صالح معين ك- كالمتصدق مثلا ازاي المتصدق ده ربنا بيضاعف له الاجر كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ازاي المثل ده علشان يكون حث على العمل الصالح ده ويأتي المثل للزجر عن اعمال سيئة للزجر عن اعمال سيئة اعمال الله سبحانه وتعالى لا يحبها ولا يرضاها ابدا بحال من الاحوال يأتي المثل في بعض الاوقات علشان يزين حاجة معينة يجمل حاجة معينة يقبل عليها الناس وفي بعض الأوقات يأتي من باب تقبيح صورة معينة حتى يبتعد عنها الناس تماما كذلك أيضا يأتي المثل من باب المدح والذم في باب المدح والذم يمدح ربنا تبارك وتعالى إنسانا معينا أو يذم إنسانا معينا يمدح فعل معين يذم فعل معين يأتي المثل من باب إثارة الكوامل النفسية للسعي وراء هذا العمل الممدوح وللبعد حوالين هذا العمل المذموم أمثال القرآن مليانة خيرات أمثال القرآن ضربها الله سبحانه وتعالى قال ربنا تبارك وتعالى وضربنا لكم الأمثال قال ربنا تبارك وتعالى وكلا ضربنا له الأمثال قال الله سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أمثال سبحان الله هتكون متعلقة بالدنيا وأمثال متعلقة بالآخرة أمثال متعلقة بالإنسان الصالح أمثال متعلقة بالإنسان الطالح أمثال متعلقة بأعمال طيبة أمثال متعلقة بأعمال سيئة أمثال متعلقة بالرياح أمثال متعلقة بالنار أمثال متعلقة بالماء أمثال متعلقة بالسماء أمثال متعلقة بالأرض كل ده ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه كنوع من أنواع الهدايات التي يهدي الله سبحانه وتعالى بها عباده أمثال تتعلق بالتجارات أمثال متعلقة بالتجارات عشان يفهمها التجار وأمثال متعلقة بالزرع علشان يفهمها المزارعين وأمثال متعلقة بالصناعة يفهمها أهل الصناعة أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى علشان تكون نوع من أنواع الهدايات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده هيكون منهجنا إن شاء الله في كل يوم ناخد مثل من الأمثال نفهم هذا المثل كويس نعرف معاني الكلمات اللي فيه نعرف رسالة ربنا سبحانه وتعالى في هذا العمل علشان نحوله بعد ذلك لعمل عملا بقول الحسن ابن علي رضي الله عنهما أدركت سلف هذه الأمة ينظرون للقرآن على أنه رسائل من الله لهم فكانوا يتدبرونها بالليل ليعملوا بها بالنهار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا مثال لليهود تشبهوا بحمارهم قد أهملوا الحق المبين نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم فتمثلوا بحمارهم في